السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا ووضح لهم طريق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أحمده سبحانه على أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها ولا من حاربها ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلا فهم يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرون بنور الله أهل العمى ويصبرون منهم على الأذى فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين وأشهد أن الحلال ما أحله وأن الحرام ما حرمه وأن الدين ما شرعه وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار وبلغت ما يبلغه الليل والنهار فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا أحبابي والله يعني مهما آتى الله سبحانه وتعالى الإنسان من بلاغة حتى يعبر عن قدر الشوق والحب اللي موجود في قلبي تجاه تجاهكم جميعا والله لا أستطيع أبدا أن أعبر عن هذا الحب وسبحان الله رغم أن رمضان كنا دايما بنلتقي يوميا إلا أن سبحان الله عدم وجودي معاكم على الهوى ده سبحان الله كان عامل لي فعلا أزمة وسبحان الله أنا كنت متلهف جدا اليوم اللي أكون فيه معاكم على الهوى فسبحان الله رغم ان كنت خارج جدا بعد رمضان تعبان جدا بمجرد ما قالوا لي تاني يوم العيد في تصوير انا والله سعيد بكل ما اتاني الله عز وجل من قوه ان انا اكون موجود معاكم لان بالفعل والله انتوا وحشتوني على مدار شهر كامل يعني ما شفتكمش فاسال الله سبحانه وتعالى دائما ان يجمعني واياكم بهذا الحب في الدنيا ويجمعني ايضا واياكم بهذا الحب في ظل عرشه وأسأله سبحانه وتعالى أن يعطينا وعده الذي قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن لله عز وجل عبادا يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة على وجوههم نور وعلى ثيابهم نور على يمين الرحمن على منابر من نور يوم القيامة ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم تبارك وتعالى فقام أعرابي من آخر مجلس وجلس على ركبتيه ومد يديه وقال يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لعلنا نكون منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم أقوام من قبائل شتى أخوانا من تونس ومن الجزائر ومن ليبيا ومن السودان ومن الصومال ومن موريتانيا ومن الشام الأردن وفلسطين ولبنان والعراق والسعودية وسائر بلاد المسلمين طبعا كل بلاد المسلمين أنا مش عايز طبعا يعني أحد بلاد والبلاد بل من سائر بلاد العالم يعني قال الإسلام أن ألا إنهم أقوام من قبائل شتى اجتمعوا على ذكر الله احنا من قبائل شتى مجتمعين الآن على ذكر الله سبحانه وتعالى فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وأسأله سبحانه وتعالى أن يطلع على قلوبنا جميعا الآن فيرى فيها الحب فيما بيننا فيقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا كنت جاي ومحضر الكلام أو من من رمضان وانا محضر الكلام ان شاء الله اول درس بعد رمضان التقي فيه مع اخواني واهلي واحبابي ان احنا نتكلم ان شاء الله ماذا بعد رمضان والمشاكل دايما اللي بتقابلنا بعد رمضان مساله الفطور مساله الضعف الايماني القليل شويه اللي بنمر بيه بعض الناس اللي كانت محافظه على القيام بدات تقلل شويه بعض الناس تركت المشاكل التربويه يعني ده الجانب الواحد دايما بيحاول دايما ياكد عليه ولكن سبحان الله الأحداث اللي بتمر بيها الأمة الآن أحداث ما كانش ينفع نتكلم عن الأحداث دي دلوقتي ولكن نأجلها إن شاء الله للدرس الجاي ولكن لابد ان احنا نتكلم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى عن أمنا عن أمنا عن زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن زوجته في الدنيا والآخرة عن قرة عينه عن حبيبته عن العالمة الفاضلة التي نقلت لنا ربع الشريعة عن أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وبخاصة بعد ما تجرأ بعض الأسافل بعد ما تجرأ بعض الأراذل بعض المجاهيل على عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأنا النهاردة عايز أقول لأمنا عائشة عذرا احنا أخطأنا كتير قوي في حقك قبل ما هم يخطئوا في حقك احنا أخطأنا كتير قوي في حقك عذرا أم المؤمنين احنا قصرنا جدا جدا معاكي عذرا أم المؤمنين احنا للأسف ما كناش نعرف عن حاجة عنك ولكن سبحان الله يشاء الله سبحانه وتعالى دايما ان كل بلاء وكل كرب دايما كان بيمر بيك يا ام المؤمنين ربنا بيجعل بسبب هذا البلاء سعه وفرج للمؤمنين زي الفرج اللي احنا فيه الان بعض الناس تقول لي ايه الفرج واحنا سمعنا بودنا ام المؤمنين بتسب وتلعن ويقال عنها اشياء يعني لا يكاد انسان يعني يستطيع انه يتخيل ان كان في ممكن في يوم من الايام واحد يتكلم بمثل هذه الكلمات عن ام المؤمنين عائشه انا بقول يا ام المؤمنين ان شاء الله باذن الله احنا جايين النهارده علشان نقول لك احنا بنعتذر اولا احنا بنعتذر اولا عن تقصيرنا في حقك ونقول لك من النهارده ان شاء الله احنا هنعيد كرامتك من جديد احنا هنوفيكي بعض الحق اللي انت اعطيتيه لنا قبل ذلك احنا من النهارده هنوفي هذا الحق انا عايز من البدايه اصل اصل مهم جدا وبعد كده نتكلم عن ام المؤمنين عائشه هي ليه الحمله الايام دي زايده جدا جدا جدا على الصحابه ليه النهارده بيسب ابو هريره وتسب أم المؤمنين عائشة ويسب خالد بن الوليد ليه النهاردة الجيل الأول الرعيل الأول الجيل اللي رباه النبي صلى الله عليه وسلم بيسب بهذه الصورة أنا بقول هو ده الخير يعني هو ده الخير زي ما يعني قذفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحادثة الإفك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى يقول لا تحسبوا شر لكم بل هو خير أنا برضو بقول اللي حصل ده هو الخير إحنا للأسف الفترة اللي فاتت يعني كتير من الناس جدا اغتروا اغتروا بعض الناس اللي هم رفعوهم كزعماء مثل هذا المدعو بحسن نصر اغترنا بهم بهم وظننا ان الناس دي هي اللي على المنهج الحق وبعض الناس بيقول احنا اهل السنه ايه وبتاع ايه الشيعه هم اللي رافعين الرايه واحنا لابد مش عارف ايه سبحان الله لا تحسبوه شر لكم بل هو خير ان الناس دي تظهر على حقيقتها الناس دي تظهر حقيقتها البغض الموجود في قلوبها تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ يظهر دلوقتي زمان كانوا بيتعاملوا معانا بالتقية فإحنا كنا للأسف مضحوك علينا مضحوك علينا كانوا بيعاملونا بالتقية لا يظهرون الأمور دي كلها لا ده أم المؤمنين وبنحبها وكنا دايما نقول يا جماعة الناس دي بتضحك علينا يا جماعة الناس دي بتتعامل بالتقية ما تصدقوهاش الناس دي كذابة وكان الناس بعد كده يقولوا انتوا كذابين احنا هم بيقولوا احنا بنحب الصحابة انتوا خدت بالك فسبحان الله ربنا شاء سبحانه وتعالى ان اللي احنا مش قادرين نعمله بقى سنين عشان نحذر من هذه المناهج الضالة وهذه الفرق المنحرفة ربنا سبحانه وتعالى الآن هو اللي بيتولى تربية الأمة هو اللي بيتولى تربية الأمة بيتولى تربية الأمة على أمرين الأمر الأول يا ناس انتوا قصرتوا جامد قوي في حق الصحابة يا شباب انتوا قصرتوا جدا في حق الصحابة يا يا رجال يا أمهاتنا يا أبائنا يا, يا أيها الفضلاء انتوا قصرتوا جدا في حق الصحابة إيه لما انتوا نسيتوهم ما انتوش بتتكلموا عنهم ما انتوش بتذكروا سيرهم ما انتوش بتذكروا فضائلهم انتوا نسيتوا الصحابة فبالتالي أنا دلوقتي هرجعكم لأن الله عز وجل يحب هذه الأمة وهذه الأمة دينها دين معصوم فربنا الآن بيرد الأمة رد جميل لهدي الصحابة رضوان الله عليهم أنس الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول كان السلف يعلمون أولادهم حب الصحابة كما يعلمونهم الصورة من القرآن ده ده كان منهج الصحابة منهج السلف الصالح مع أولادهم في تربية الأولاد على حب الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا يقولون معرفة الصحابة من السنة إن أنا أعرف الصحابي مآثره وفضائله فضائله وأعماله وغير ذلك ده من الدين من الدين من أجل ذلك كان الإمام أحمد رحمه الله في رسالته الموسومة بأصول السنة يقول أصول السنة عندنا عندنا أي أصول الاعتقاد عندنا أول أصل من أصول الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حب الصحابة رضوان الله عليهم الاقتداء بهم بهم معرفة سيرهم وأخلاقهم وغير ذلك ده أول أصل من أصول دينك أول أصل من أصول دينك وضعه لك الإمام أحمد رحمه الله إن أنا أقتدي بهؤلاء طب أقتدي إزاي بهم وأنا ما أعرفهمش أصلا سبحان الله إحنا كنا بعدنا شوية علشان كده كنت دايما بقول للشباب دايما في المساجد في المعتكفات في خطب الجمعة كنت دايما بقول الصحابة رضوان الله عليهم ياما بذلوا دماء دماءهم من أجل أن يصل هذا الدين لنا وأنا بقول دلوقتي حان الدور بإذن الله إن احنا نرد للصحابة الجميل إن احنا نرد لهم هذا المعروف اللي هم صنعوه لنا عشان كده بقول لكم احبابي محتاجين جدا في هذه الفتره احنا نتكلم عن اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونرجع لهذا المنهج عشان كده قلت لكم الله سبحانه وتعالى الان يتولى تربيه الامه على العوده الى هذا المنهج منهج الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين النقطه الثانيه ان يتبين لهذه الامه العدو الحقيقي لها انك تعرف العدو الحقيقي لها اه احنا لنا اعداء كتير جدا اليهود اعداء لنا كذلك ايضا مثلا المجوس اعداء لنا كل من يدين بدين خلاف دين الاسلام دول اعدائنا دول مش كل من حاربنا ورفع علينا السلاح دول اعدائنا ولكن كان هناك عدو خفي بينا نحن لا نعلمه نحن لا نعلمه ولكن الله يعلمه هذا العدو الخفي اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد في الفترة اللي فاتت دي ان هو يظهر لنا هذا العدو ويظهر لنا مدى قبح هذا العدو يا ما قلنا يا جماعة الفرقة الضالة دي هي اللي أدت إلى سقوط أفغانستان هي اللي أدت إلى سقوط العراق وهي التي تثير القلاقل والبلابل زي ما حصل في اليمن وغير ذلك يا جماعة الناس دول يريدوا أن يهدموا يهدموا أساس الدين وأساس المس... وأساس الإسلام الكتاب والسنة عايزين يهدموا الكلام ده كله إحنا كنا عمالين ننادي بهذا الكلام ونحذر من هذا الكلام ولكن سبحان الله كان في البعض بيستجيب ولكن كان كتير قوي ما بيستجيبش كتير قوي ما كانش مصدق فشاء الله سبحانه وتعالى إنه يظهر لنا هذا العدو الخفي يظهر لنا بصورته القبيحة السيئة بما يكن من عقائد وسبحان الله يعني ده اللي ظهر في بألسنتهم ولكن ما تخفي صدورهم أكبر فربنا رب الأمة الآن على أمرين إنك لازم ترجع لهدي الصحابة رضوان الله عليهم لازم تتعرف عليهم وتقرأ عنهم وتقرأ في سيرهم وتقتدي بهم الأمر الثاني إنك تعرف عدوك أنا النهاردة دي كانت المقدمة الأولى المقدمة الثانية هو ليه الطعن في الصحابة هم ليه اختاروا الصحابة وعمليه يطعنوا فيهم ليه مثلا ما خدوش الإمام أحمد وطعنوا فيه ليه ما خدوش مثلا الإمام الشافعي وطعنوا فيه ليه ما خدوش الإمام مالك وطعنوا فيه ليه النهاردة الصحابة بالذات اه هم بيطعنوا في, في, في العلماء الأكابر زي ما طعنوا في البخاري ومسلم وغيره من أهل العلم هم ليه النهاردة مأكدين قوي على مسألة الصحابة رضوان الله عليهم بصوا يا جماعة علمائنا ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم بصورة عالية قوي البصورة دي كانوا من خلالها يقدروا يميزوا الراجل ده من كلامه عايز ايه والراجل ده الكلمة دي اللي قالها دي كان بيقصد بها ايه فسبحان الله علمائنا وضحوا لنا وسلطوا لنا الضوء كده الناس دي لما شتمت الصحابة هي كانت عايزة ايه بصوا يا جماعة كل انسان بيشتم الصحابة سواء كان رافضي سواء كان علماني خبيث سواء إنسان ملحد الناس اللي بتطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عايزين حاجة من اتنين يا إما يكونوا عايزين هم مش عايزين الصحابي يعني هم لا طعنوا في أم المؤمنين عائشة هم مش عايزين أم المؤمنين عائشة ولكن هم عايزين الجيل طب هم ليه عايزين الجيل علشان عايزين النبي طب هم ليه عايزين النبي علشان عايزين الدين وصلت السلسلة ماشية إزاي هو عايز ابتداء يطعن في الصحابة لأن من خلال الطعن ده هيطعن في في مين في النبي صلى الله عليه وسلم المربي الأول ولما يطعن في المربي الأول يكون هو طعن في الدين كله طب تعالوا كده أنا قلت لكم أربع خمس أقوال كده لعلمائنا علشان أوضح لكم قد إيه الناس دي عايزين الدين مش عايزين السيدة عائشة رضي الله عنها صدقوني السيدة عائشة هم مش عايزينها في حاجة ولا أبو هريرة عايزين أبو هريرة في حاجة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين هم عايزين الدين يقول أبو داود السجستاني رحمه الله لما جاء الرشيد الخليفة الرشيد بشاكر رأس الزنادقة ده كان شاكر ده معروف ان هو كان من من رؤوس الزنادقة في بلاد بغداد فالرشيد لما عرف ان هذا الرجل زنديق وبيطعن في دين الإسلام جابه علشان يضرب راسه يضرب عنقه ف الرشيد قبل ما يقتل هذا الرجل الزنديق اللي كان بيسمى بشاكر قال له أخبرني لما تعلمون لما تعلمون المتعلم منكم أول من يتع... أول ما يتعلم الطعن في الصحابة انتوا ليه أول ما بتجيلكوا واحد كده بيتعلم على ايديكوا الرفض أو التشيع ليه أول واحد أول حاجة بتعلموها له إنه يشتم الصحابة رضوان الله عليهم قال نريد أن نطعن في الناقلة اللي بينقل لنا الأخبار لأننا إذا طعنا في الناقلة أبطلنا المنقول أظن الكلام واضح احنا عايزين النهاردة نبطل الناقلة لما نضيع جيل الصحابة يبقى احنا ضيعنا ايه ضيعنا المنقول من دين الله ضيعنا المنقول من الإسلام يبقى الهدف مش الصحابي ولا الصحابية ولا زوجة النبي المقصود الدين المقصود الدين ما تنسوش الأثر ده لأنه أثر عالي قوي والأثر رواه الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد أثر تاني أيضا رواه الخطيب البغدادي رحمه الله أن المهدي سأل عبد الله بن مصعب وعبد الله بن رافع طبعا امام من ائمه المسلمين بيساله بيقول له ما تقول في ينتقص الصحابه انت رايك ايه في الانسان اللي بينتقص الصحابه قال له زنديق زنديق منافق ليه قال لأنهم ما استطاعوا أن يصرحوا بنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مش عايزين الصحابة هم عايزين النبي ما استطاعوا أن يصرحوا ما استطاعوا أن يصرحوا بنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنقصوا أصحابه ليه أنا النهاردة لو إنسان سيء أصحابي يبقوا سيئين ولو ليه أصحاب سيئين ما هو السيء ما بيمشيش إلا مع السيء فهو النهاردة لما يطعن في الصحابة يبقى هو بيطعن في مين بيطعن في النبي وهذا هو ما قاله الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لما قال إنما هؤلاء أقوام أرادوا أن يقوموا يقدحوا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم يتمكنوا من ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقولوا رجل سوء وكان له صحابة سوء أو أصحاب سوء لرجل سوء لأن دايما الإنسان لو مؤدب لو على خلق أو على دين اللي هيكون معاه هم أصحاب الخلق والدين فبالتالي لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم معاه أصحاب سوء زي ما هم بيقولوا ارتدوا كلهم إلى ثلاثة أو أربعة يبقى كل بقى والعياذ بالله سوء يبقى إذا النبي والعياذ بالله يعني شفتوا ما عايزين يوصلوا إيه شفتوا ما عايزين يوصلوا ايه وقال الامام السرخسي رحمه الله شمس الائمه الحنفي رحمه الله يقول الشريعه انما بلغتنا بنقلهم فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للاسلام دواء السيف ان لم يتب ده انسان عايز الدين عايز الشريعه لان الشريعه جت لنا عن طريق هؤلاء فهو النهارده لما يهدم لي هؤلاء يبقى هو عايز يهدم لي الشريعه علشان كده كان من ابدع واجمل الكلمات اللي انا قراتها كانت كلمات للشيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه الرائع الماتع منهج السنه النبويه لما كان بيقول يقول إن أول من أنشأ دين الرفض أول من أنشأ دين الرفض إنما كان هدفه إفساد شريعة الإسلام كما أفسد بولس شريعة النصارى بولس لما دخل على شريعة النصارى أفسد لهم الدين هو كان عايز يقوم ما قام به بولس في دين النصارى وقال الإمام أبو زرعة رحمه الله والكلمة دي معروفة طبعا مشهورة عنه قال إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق ليه؟ قال لإن الذي أدى إلينا القرآن والسنن إنما هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يريدون أن يجرحوا لنا شهودنا من الكتاب ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة وهم زنادقة علشان كده أختم بقى بالكلمة دي علشان نخش بقى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأن الكلام عنها ما شاء الله هي هيعلينا قوي النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى أختم بقى بكلمة جميلة قوي للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله وبيقول إن الله تبارك وتعالى اختار لنبيه أعوانا إن الله عز وجل اختار لنبيه أعوانا جعلهم أفضل الخلق أفضل الناس على الإطلاق وأقواهم إيمانا وشد بهم أزر الدين الناس دي الدين اترفع بهم وشد بهم أزر الدين وأظهر بهم كلمة المؤمنين وأوجب لهم الثواب الجزيل وألزم أهل الملة ألزمنا جميعا ذكرهم بالجميل فخالفت الرافضة فخالفت الرافضة أمر الله عز وجل فيهم وعمدت لمحو مآثرهم هم بيهتموا دلوقتي هم يمحوا كل مآثر الصحابة رضوان الله عليهم وأظهرت البراءة منهم وتدينت تدينت دينهم تدينت بالسب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طب ليه يا إمام ليه يا إمام قال يريدون بذلك أن يطفئوا نور الله بأفواههم كما رام المتقدمون من أتباع الأمم السابقة زي بولس ما عمل كده في دين النصارى كما رام المتقدمون من أشباههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إذا أنتم تلاحظوا الآن ان الكلمات كلها بتدور في فلك واحد هاكد اهو احنا بنتكلم بالروح خالص لان انا عايز اخرج النهارده بالاصل ده لانه اصل مهم جدا يا جماعه هو اللي بيشتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتعرض لعرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم عايز ايه عايز حاجه من اتنين عايز النبي صلى الله عليه وسلم طب هو عايز النبي ليه عايز النبي علشان يهدم الدين علشان يهدم القرآن ويهدم السنة ويهدم الشريعة والقرآن والسنة والشريعة جت لنا عن طريق الصحابة فلما الصحابة دول يكونوا كفار وكلهم ارتدوا بعد النبي يبقى لا قرآن يلزمنا ولا سنة تلزمنا ولا شريعة تلزمنا يتبقى لنا إيه من الإسلام لا يبقى لنا شيء من الإسلام لا يبقى لنا شيء من الإسلام مين بقى اللي يقول لنا أن القرآن ده صح ما هم كانوا كفار أنا أؤمن منين القرآن ده صح والسنة دي أنا أؤمن منين أن السنة دي صح وأنا أؤمن منين الشريعة دي صح يبقى الناس تعيش في الدنيا كما تعيش البهائم سبحان الله سبحان الله أمر عجيب أمر عجيب وتفكير عجيب أنا النهاردة لما أسقط الصحابة وأسقط أمهات المؤمنين ماذا يبقى لي ماذا يبقى لي يا جماعة يا ريت تنتبهوا تنتبهوا للكلمة اللي جاية دي ولكن خلوها في, في, في, في أولها المهم تعالوا النهاردة يبقى احنا بعد ما عرفنا المقدمتين دول قلنا المقدمه الاولى انا معلش انا هعيد وهكرر مره واثنين وثلاثه انا مش عايز النهارده لو خرجت النهارده بدرس النهارده بمعلومتين اثنين ثلاثه انا عندي ده يكفيني تماما ان شاء الله تبارك وتعالى هعيد تاني مره واثنين وثلاثه بس بالله عليكم كرروا معايا بالله عليكم كرروا معايا الامر الاول الامر الاول اتكلمنا فيه قلنا إيه ليه بيتناولوا الصحابة في هذا الوقت بالذات قلنا الله سبحانه وتعالى قدر هذا الوقت بالذات علشان أمرين الأمر الأول علشان يقول لنا انتوا قصرتوا قوي في حق الصحابة عايزكم ترجعوا تاني بلاش عايزكم في حق الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يجوز أن نقول له عايز لأن الله سبحانه وتعالى يريد لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعيدنا مرة ثانية للصحابة رضوان الله عليهم عشان نرجع لكتب الصحابة ونقرأ عنهم ونتعرف على سيرهم اثنين علشان الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر لنا عدو كان خفي ما احناش شايفينه ولا عارفينه دي النقطة الأولانية النقطة الثانية طب هما ليه أكدوا على الصحابة الناس اللي مش كويسين دول ليه أكدوا على الصحابة أكدوا على الصحابة علشان عايزين حاجتين الحاجة الأولانية يؤذوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قبره وبالتالي يسقطوا شريعة الإسلام يسقطوا شريعة الإسلام النقطة الثالثة معانا بعد المقدمتين دول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها بأشياء لم يعطيها لأحد من الخلق أبداً لم يعطيها لأحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قط سيدة عائشة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني كان بينزل في شأنها قرآن يطلى السيدة عائشة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها من الخصائص ما لم يشاركها فيه فيها أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش من زوجات النبي شاركوا السيدة عائشة في كثير من هذه الخصائص ما حبنا لكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين جميعا ده ديننا ودول أمهاتنا اللي ربنا رفع شأنهم ورفع قدرهم لما قال ربنا تبارك وتعالى وأزواجه أمهاتهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا قال الإمام القرطبي في كلام رائع جدا له يقول شرف الله عز وجل أزواج نبيه بأن جعلهن أمهات للمؤمنين أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال والإجلال وحرمة النكاح أما يسر الخبيث اللي طعن في عرض أم من عائشة فهو مكذب لهذه الآية هو يقول ليست بأمي والله يقول أنها أمه وهو مكذب بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى فرض على هذا الخبيث فرض على هذا الخبيث وجوب التعظيم والمبرة والإجلال لأم المؤمنين وهو مع ذلك يتطاول عليها معرض عن القرآن كعادته كعادته أنه معرض دائما عن القرآن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين إلى ربنا سبحانه وتعالى اعطى لهم حاجة عجيبة جدا ربنا سبحانه وتعالى كان أمام كل موقف من مواقف الصح... مواقف النساء زوجات النبي كان ربنا سبحانه وتعالى بيكرمهم وينزل في شأنهم آيات لما ربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه يخير النساء بين زينة الحياة الدنيا وبين الله وبين رسوله يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن, تن وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة إلى آخر الآيات لما الرسول صلى الله عليه وسلم خير النساء لما الرسول خير النساء انتوا عايزين إيه عايزين الدنيا ولا تختاروا الله والرسول وتختاروا الله والرسول بدون تفكير اختار النساء الله والرسول صلى الله عليه وسلم فاختار النساء الله والرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل إكراما لهن على هذا الاختيار مخاطبا لنبيه قال الله سبحانه وتعالى لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن يا محمد إننا سنجازي هؤلاء النسوة المؤمنات التي اخترن الله ورسوله على زينة الحياة الدنيا التي اخترن أن يعيشن معك هذه الحياة التي كانت فيها شدة وبعيدة كل البعد عن رفاهية الدنيا كما كانت أم المؤمنين عائشة تقول كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاث أشهر ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار دي كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء النساء اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم يجي له ضيف يبعت للنساء عندكم أكل يقول يا رسول الله والله ليس عندنا أي شيء النساء اللي كان بيت الواحدة منهن كانت المرأة السائلة تأتي تسأل تسأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول عائشة فوالله لا أجي في بيتي إلا ثلاث ثمرات ده كان بيت النبي النبي لما خيرهم بين هذه الحياة ولكن طبعا بداية مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم وبين زينة الدنيا إن إنهن تبسط عليهن الدنيا اختاروا الله ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي يا محمد لا يحل لك أبدا أن تتزوج على هؤلاء النساء بعد هذا الاختيار الذي كان منهن من أجلك بل ومن أجل الله سبحانه وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنتيحوا أزواجه من بعده العلماء بيقولوا العلماء بيقولوا ان سبب نزول الايه كما قال ابن عباس والاثر رواه البيهقي يعني ابن عباس قال لما قال قال بعض الناس لو مات رسول الله لتزوجت عائشه او ام سلمه لتزوجت عائشة أو أم سلمة فهذا الكلام كان بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكلمة دي كانت تؤذي النبي إن حد يتزوج زوجة النبي من بعده ده دي تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيا ترى يا خبيث يا من وقعت في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف حال النبي الآن عليك بعدما يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تؤذي نساءه من بعده بالسب والطعن واللعن والشتم وغير ذلك أرجع أقول نساء النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهن عائشة رضي الله عنها عائشة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى من الخصائص ما لم يعطيه لأحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أنها البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن لما خيرت لما خيرت هذا الاختيار بين الدنيا وبين الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا تعجلي عائشة لا تعجلي في الاختيار ولكن استشيري أهلك استشيري والدك استشيري والدتك اختار الدنيا ولا اختار الله ورسوله فقالت أو في ذلك استشير يا رسول الله بل اختار الله ورسوله وكانت أول امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت بهذا الأمر قالت لا طبعا أنا الله ورسوله عندي قبل أي أحد طبعا بدون بدون مشورة بدون مشورة النبي يقول لها ترياسي واستشيري المكان الوقت والسؤال يا رسول الله مش محتاج مشورة أصلا يعني السؤال يا رسول الله مش محتاج مشورة أنا طبعا أختار الله وأختار الرسول والله لما اطلع على قلب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبعد ذلك تبعها النساء في هذا الاختيار قال الله عز وجل نبيه لا يحل لك النساء خلاص بسبب هذا الاختيار لا يحل لك يا محمد أن تتزوج من بعد ذلك لا تتزوج من بعد ذلك طبعا على خلاف بين أهل العلم هل هذه الآية فضت على هذا الحال على التحريم ولا نسخت ولكن أقول قد إيه ربنا سبحانه وتعالى قد ايه ربنا سبحانه وتعالى يعني طب يا ريت كده نسمع الآية ونشوف ربنا ختمها بإيه قال الله سبحانه وتعالى لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك اسمع آخر الآية إيه اسمعي أختي ربنا يحفظك وكان الله على كل شيء رقيبا علماء التفسير بيقولوا ليه ربنا سبحانه وتعالى يختم هذه الآية بهذه الكلمة وكان الله على كل شيء رقيبا قالوا هذا من باب المجازاة إن الله سبحانه وتعالى راقب ما يقول النساء أو ما تقول النساء للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا التخيير فلما اختار نساء النبي صلى الله عليه وسلم الله والرسول والله كان مراقبا لهذا الأمر كان مراقبا لهذا الأمر الله سبحانه وتعالى جاز هؤلاء النسوة بأنه حرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعد هؤلاء النسوة أحد القائدة القائدة الأولى التي بدأت بالاختيار هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكل النساء بعد ذلك كن تبعا لها قال الله سبحانه وتعالى أو لما خيرت اختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل النساء كن تبع لها الأمر الثاني أو الأمر الثالث اللي ربنا سبحانه وتعالى اختصها بنزول براءتها من السماء نزول براءتها من السماء النهاردة اليوم كله لطائف كده يعني هديك لطائف طول ما احنا ماشيين مع بعض كده هديك لطائف نزول براءتها من السماء الله سبحانه وتعالى برأ في القرآن أربعة برأ في القرآن أربعة يا ريت كده نركز برأ يوسف وبرأ مريم وبرأ موسى وبرأ عائشة طب نشوف كل واحد من الذي تولى تبرئته طب يوسف ها ها مين أيوة الله يفتح عليكي وشهد شاهد من أهلها ده اللي تولى تبرئة يوسف طب ومريم آه ابنها عيسى عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله يبقى يوسف اللي تولى تبرئته هو الغلام الرضيع على قول بعض أهل التفسير أو نقول كما قال الله شهد شاهد من أهلها مريم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى ابنها الصلاة والسلام اللي تولى تبرئتها من أن أنطق الله سبحانه وتعالى لها عيسى طب موسى عليه الصلاة والسلام اللي تولى تبرئته مين لما رماه اليهود بأنه آدر أي عنده أمراض وغير ذلك اللي تولى تبرئته حجر اللي أخذ ثوب موسى, موسى فجر موسى فبرأه الله مما قال إنما السيدة عائشة من الذي تولى تبرئتها حد من الصحابة لا آه، حد من ال- من أهلها لا لا لا لا طب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا لا, لا. أمال مين اللي تولى تبرئتها إن الذي تولى تبرئتها هو الله ب 16 آية في القرآن ب 16 آية في القرآن ووقفت أيضا على طيفة أخرى من لطائف من لطائف المفسرين وهو بيتكلموا على حديث الإفك بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى برأ امرأتين في القرآن هما في امرأتين في القرآن ربنا برأهم المرأتين دول رموا بالفاحشة ورموا بالزنا السيدة مريم والسيدة عائشة أما السيدة مريم فكانت تبرئتها في آية بقول عيسى عليه الصلاة والسلام إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا أما السيدة مريم أما السيدة عائشة رضي الله عنها فالله سبحانه وتعالى جعل لها صورة كاملة وجعل لها 16 آية كاملة تتحدث عن تبرئتها فهي أعظم في التبرئة من مريم عليها الصلاة والسلام أه، واخد بالك من الكلام ده فدي خاصية لم يشترك فيها أحد أه، أو تنزل في شان أحد إلا في شان السيدة عائشة إن ربنا سبحانه وتعالى شاهد أنها من الطيبات وأن الله سبحانه وتعالى وعدها بالمغفرة وأن الله سبحانه وتعالى وعدها بالرزق الكريم قال الله سبحانه وتعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وكانت أم المؤمنين عائشة تقول أعطاني الله عز وجل تسع خصال ومن بينها أنها أنه خلقني طيبة ووصفني بهذا الوصف في القرآن بقول الله عز وجل الطيبات للطيبين ووعدني بالمغفرة ووعدني بالمغفرة أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ووعدني بالجنة ورزق كريم كما قال أهل التفسير إن الرزق الكريم هنا هو الجنة يبقى نزول برائتها من السماء هذه خاصية من خصائص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال الإمام الزبخشري رحمه الله ولو فتشت في القرآن لأن خد بالك إن ربنا سبحانه وتعالى وهو بيطهر عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد إيه ربنا سبحانه وتعالى زجر وذم وهجى هؤلاء الأقوام الذين تناولوا عرض من من عائشة شوف ماذا يقول الإمام الزبخشري رحمه الله يقول ولو فتشت القرآن من أوله إلى آخره عما أوعد الله عز وجل به العصاة لم ترى الله عز وجل قد أغلظ في شيء كتغليظه في من وقع في عرض عائشة أعظم الأمور اللي غلظ الله عز وجل فيها العقوبة في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم و- ومهين وغليظ وعذاب مهين شديد لهؤلاء ربنا سبحانه وتعالى جعلوا لمين؟ جعلوا لمن وقع في شأن عائشة رضي الله عنها الأمر الذي يلي ذلك أيضا وهذا من خصائصها أن ما فيش مشكلة وقعت فيها أم من عائشة رضي الله عنها إلا وجعل الله عز وجل لها وللمؤمنين مخرج وفرج من ذلك مثلا أنها لما هاجرت مع رس... لما خرجت مسافرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد استعارت قلادة من أسماء فقدت القلادة فحبست الناس والناس ليس معهم ماء وحبس الناس عن الصلاة وثبت أن بعض الناس صلى بدون ماء فلما جاء الناس وشكوا إلى رسول الله وشكوا إلى أبي بكر إن عائشة حبست الناس وليس معهم ماء بسبب إن هي بتبحث عن القلادة والجيش كله بيبحث عن القلادة والناس معهمش مية ولسه ما فيش آيات تيمم نزلت ولا الكلام ده كله فسبحان الله فسبحان الله أنزل الله عز وجل الفرج بشأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فنزلت آيات التيمم عندها قال أسيد بن حضير والله ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر دي مش أول بركة من بركاتكم ده انتوا بركة على أمة محمد كلها انتوا بركة على أمة محمد كلها وكل ما تقع في مشكلة ربنا سبحانه وتعالى يفرج هذه المشكلة ويفرج هذا الهم بإيه؟ بإنزال آيات في شأنكم سبحان الله تشريع التيمم نزل لهذه الأمة كرخصة بسبب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى أعطى لأم المؤمنين عائشة ما لم يعطيه أحد من النساء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أنها كانت أحب امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم لها كان ظاهر في الأقوال والأفعال والأحوال بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجهر بهذا الحب أمام الناس يا جماعة يا ريت الناس تفهم يا ريت الناس تفهم الناس اللي ما بتفهمش دي الناس اللي بتطعن في عرضهم من عائشة يا ريت الناس تفهم يا ريت الناس دي تفهم إن النبي كان بيؤكد على هذه المحبة أمام الجميع حتى أصبحت هذه المحبة يعني شيء متداول بين الناس ولله در الإمام الذهبي رحمه الله لما قال أحبها النبي صلى الله الكلام ده في السير في السير عن النبلاء أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا كان يتظاهر به أمام الناس كان بيتظاهر بهذا الحب أمام الناس عشان الناس تعرف مكانة أم المؤمنين عائشة في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص وتخيلوا بقى معايا المشهد ده أحبابي كده آه، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليودع جيش ذات السلاسل آه، اللي هو جيش عمرو بن العاص خارجين لغزوة غزو ذات سلاسل وتخيلوا ان المدينه كلها ما حدش قاعد في بيته دلوقتي المدينه يا اما جزء خارج للقتال يا اما جزء خارج بيودع من هو خارج للقتال المدينه كلها واقفه على ابواب المدينه على مشاف المدينه ويطلع عمرو بن العاص رضي الله عنه من وسط الجيش وينادي يا رسول الله يا رسول الله من احب الناس اليك والنبي امام الناس دي كلها يا ريت تاخد بالك من اللطيفه دي الناس امام الناس كلها امام اهل المدينه كلهم النبي يقول لهم عائشه ليه يا رسول الله يا جماعة خدوا بالكم النبي بيأكد على هذا الحب علشان نحفظ لهذه المرأة مكانتها لأنها ستبتلى من بعد ذلك زي ما هنعرف الآن النبي كان دايما بيقول لها إن شأنكن ممن يهمني من بعدكن من بعدي شأنكم أنا الآن عليه جدا ولا يصبر عليكم إلا الصابرون وفي رواية ولا يحنو عليكم إلا الصادقون إلا الصادقون أهل الصدق بس هم اللي هيكونوا أوفياء مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصدق بس هم اللي هيكون عندهم حنان جهة أصحاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل الكذب والخيانة والعياذ بالله هم دول اللي بيتطاولوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله يعني كان هذا الأمر معروف مشهور في المدينة من أجل ذلك كان الناس كان الناس يتخيرون يوم عائشة ليهدون فيه الهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ليه إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم عارفين إن ده هيرضي النبي صلى الله عليه وسلم وروى الإمام أحمد والطبراني وإسناده على شرط مسلم من حديث ابن عباس قال أن ابن عباس دخل على عائشة رضي الله عنها وهي في سياقة الموت فقال لها يا أم المؤمنين كنت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إلا الطيبة فأبشري أبشري أم المؤمنين إنما كنتش يحب إلا الطيب كذلك أيضا ثبت عند الترمذي في سننه وحسنه من حديث عمرو بن غالب أن رجلا نال من عائشة أهل الخبث موجودين في كل زمان وفي كل مكان أن رجلا نال من عائشة عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال اغرب مقبوحا منبوحا أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أتقع في حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها لزوجته في الجنة أنت تقع في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي دي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم مسروق اللي كان لا يحدث إلا ويقول حدثتني الصديق صديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة والحديث رواه الطبراني في معجم الكبير بإسناد ضعيف ولكن ورد من طريق آخر عند الحاكم بإسناد حسن لغيره أن أم سلمة رضي الله عنها في اليوم الذي ماتت فيه عائشة رضي الله عنها قالت اليوم مات أحب شخص كان في الدنيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الدنيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذه الكلمات اللي كان ده أن عائشة حبيبته أن عائشة زوجته في الدنيا والآخرة كان الناس عرفوا هذه المشاعر اللي كانت موجودة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة فكانوا يتحينون هذا اليوم علشان يروحوا يدوا الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لإرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا قد إيه كان بيحبها في مرض موته صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين أنا غدا أين أنا غدا أين أنا غدا بيستعجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان اللي كان بيحب عائشة حب لا يتخيله إنسان حب كان لا يتخيله إنسان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم شوف المشاعر اللي كانت متبادلة بين النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة والله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على فخذي وأنا حائض يقرأ القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم أغتسل أنا وهو أيدينا يعني أيدينا يعني تختلط بعضها ببعض وأنا أقول دع لي وهي تقول دع هو يقول دع لي وهي تقول دع لي السيدة عائشة اللي كانت بتعبر لنا عن مشاعر النبي وحب النبي صلى الله عليه وسلم لها فكانت أم عائشة تقول والله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني الإناء فأشرب منه فيضع النبي فاه على موضع فيه ويشرب وأتعرق العرقة العرق اللي هو العظمة اللي فيها حتة لحم فأتعرق العرقة فيضع فاه على موضع فيه فيضع فاه على موضع فيه ويأكل السيدة عائشة اللي كانت دايما بتقول قد إيه النبي كان بينه وبينه بين بينه وبين السلام مشاعر عالية جدا مشاعر فياضة لدرجة كما ثبت عند أبي داود بإسناد حسن أن رجلا سأل أم المؤمنين عائشة عن القبلة للصائم فقالت كان النبي يقبل إحدى نسائه وهو صائم فقال لها من, من يا أم المؤمنين قال فضحكت قال فعلمت أنها هي كان لا يتمالكها حبا صلى الله عليه وسلم بل كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم خارج للمسجد يعني رايح للمسجد وجاي كان الإسلام يقبلني ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ يقبلني ويخرج سبحان الله ومشاعر أم المؤمنين عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي وابن حبان وغيره قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتمسكت به اتمسكت به وتوضح له قد ايه كانت بتحبه وتقول له والله يا رسول الله انني لا احبك واحب قربك واحب ما يسرك السيدة عائشة اللي نالت حب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من اي امرأة وهذا امر طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكه من اجل ذلك روي روي في صوت الضعيف روي عند ابي داود والاسناد ضعيف ولكن اذكره استئناسا لا استشهادا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم إذا أتته العطايا وغير ذلك كان يقسم لنسائه بالعطية فكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك يعني قلبه حب العائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله حبيبة رسول الله النهاردة المحب الصادق المحب الصادق أنا النهاردة لو بحب إنسان بصدق هحب كل إنسان بيحبه الإنسان ده زي ما النبي كان بيحب كده إيه خديجة بصدق فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيسمع صوت هالة بنت خويلد أخت خديجة اللي كانت مشيتها تشبه تقريبا كده مشية خديجة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحمر وجهه ويقول اللهم هالة اللهم هالة اللهم هالة حبا الإنسان لما بيحب إنسان بيحب كل إنسان بيحبه النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم لما خديجة ماتت كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيذبح يرسل إلى صيحبات خديجة ليه؟ حبا ووفاء ووفاء لخديجة النبي اللي علمنا كده امال الناس اللي بتطعن في ام المؤمنين عائشه انتوا عندكم خسه انتوا ما عندكمش وفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان عندكم وفاء بالنبي لو كنتوا بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ذره حب واحده لحبيتوا من كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ولكن انتم اهل خسه لما تطعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم انتم لا تحبونه انتم لا تحبونه ابدا ولطالما طالما تحدث الحب اهل الحب ان من علامات الحب انك تحب كل من يحب حبيبك يعني سبحان الله عنتر كان يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار أنا في, في حي ليلى كده ماشي أبوس الجدران وأبوس البيوت وأبوس تراب الأرض ليه؟ أصل ليلى ممكن تكون مشيت على التراب ده ليلى ممكن تكون دخلت هي في البيت ده فأنا بحب كل حتى الجدار هحبه هحب الجدار سبحان الله ما زال المحبون يفتخرون بهذا ما زال المحبون يفتخرون بهذا وأنتم تبرهنون عن حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم بالطعن في عرضه بالطعن في عرضه ووالله لو طعن في عرض في عرضك أنت في, في زوجتك والله لعاديت ووليت عليه أما النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يمثل عندك شيء أصلا لا يمثل عندك شيء أنك لو بتحب النبي والله العظيم يعني ما تجرأت أبدا أنك تتعرض لحبيبة وقرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فحب النبي صلى الله عليه وسلم لها زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بوحي وهذا أمر لم تشاركه فيه امرأة اللهم إلا زينب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة كان بوحي النبي ما تزوج عائشة إلا بأمر من الله إلا بأمر من الله وكيف يرضى الله وكيف يرضى الله لنبيه بامرأة خائنة كما تدعي أو كما تقول إزاي قول لي إزاي خد اللطيفة دي من القرآن اللي انت بتتهمه بالتحريف تخيل معايا ان ربنا سبحانه وتعالى نزه نفسه في موطنين من القرآن الموطن الأول لما نسب له الولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه سبحانه ملهوش ولد فنزه الله نفسه على أن يكون له صاحبة أو أن تكون له ولد نزه الله نفسه عن ذلك ونزه الله نفسه أيضا في حادثة الإفك عن أن تكون زوجة نبيه خائنة فقال الله سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ليه ربنا يعني أتى بهذه اللفظة سبحانك لماذا نزه الله نفسه في هذه الآية الله سبحانه وتعالى نزه نفسه أن يرضى لنبيه أن تكون زوجته خائنة ويقر الله نبيه على إمساك هذه المرأة نزه نفسه عن ذلك نزه نفسه عن ذلك سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما تزوج النبي عائشة إلا بوحي قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث أم من عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة من حرير قطعة من الحرير فيقول هذه امرأتك دي امرأتك دي زوجتك فأكشفها فأنا أكشف كده فإذا هي أنت فأقول إن يكن من الله يمضه وانتم عارفين إن رؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى وفي رواية المسلم جاءني الملك ثلاث ليالي جاءني الملك بك ثلاث ليالي وفي رواية الترمذي أن جبريل جاء بصورتها في خرقة من حرير خضراء في خرقة من حرير خضراء فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة والحديث حسنه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله فالنبي ما تزوجها إلا بوحي يعني النبي ما تزوج عائشة رضي الله عنها إلا بوحي أوحى الله هذه زوجتك ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا من أعظم من أعظم فضائل أم المؤمنين عائشة ومن الميزات اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لها أن النبي صلى الله عليه وسلم تخير في مرض موته ألا يمرض إلا في بيتها لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تعرفين النبي كان كل ليلة عند امرأة فكان النبي في كل يوم يقول أين أنا غدا أين أنا غدا يستعجل يوم عائشة ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة نجد ذلك قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله كلام يكتب بماء الذهب والله كلام يكتب بماء الذهب قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله انظر كيف اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرضه بيت البنت شوف انتبه خد بالك من الكلمتين دول انهم والله يكتبوا ماء الذهب قال انظر كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم لمرضه بيت البنت واختار لموضعه في الصلاة الأب أبوها أبو بكر اللي يصلي مكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال رحمه الله فقال رحمه الله فما هذه الغفلة التي استحوذت على قلوب الرافضة عن هذا الفضل وعن هذه المنزلة ان النبي صلى الله عليه وسلم يختار انه لا يمرض الا في بيتها ده دي بقى حاجة يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يخير في بيتها يخير بين البقاء في الدنيا وبين الموت في بيتها هذا فضل الله يؤتي من يشاء إن ربنا سبحانه وتعالى يختار بيت عائشة رضي الله عنها دون سائر بقاع الأرض إن بيت عائشة ده هو يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم يكفيها بذلك شرف يكفيها بذلك مكانة يكفيها بذلك منزلة إن ربنا يتخير البقعة اللي يدفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المكان في بيت عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قال كما في الحديث الصحيح ما من نبي يموت إلا ويدفن حيث مات النبي اللي بيدفن فين؟ يدفن في المكان اللي بيموت فيه وربنا سبحانه وتعالى يختار دون سائر بقاع الدنيا والله دون مكة دون مكة ربنا يختار للنبي صلى الله عليه وسلم ايه يختار له بيت عائشة رضي الله عنها ان ربنا سبحانه وتعالى يصطفي عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم يموت بين سحرها ونحرها يموت على صدرها النبي مات على صدر عائشة رضي الله عنها ايه المكانة دي ايه الاصطفاء ده ان النبي يختار البيت بيتها ويختار ربنا سبحانه وتعالى في بيتها وربنا سبحانه وتعالى يقبض روح نبيه على صدرها ويدفن بعد ذلك في بيتها أي كرامة هذه أي منزلة هذه وصلت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها كزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم من بعده في الجنة فين؟ في الجنة لمين؟ لنبيه وده اللي النبي قاله لها صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في مصدركه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة قلت بلى يا رسول الله قال إذا أنت زوجتي في الدنيا والآخرة عمار بن ياسر والحديث في البخاري في البخاري عمار بن ياسر وهو أحد العدول من الصحابة عند الرافضة عمار بن ياسر يقول والله إني لأعلم أنها زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة والله إنني لا أعلم أنها زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية بعائشة رضي الله عنها قالوا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول له هذه زوجتك في الدنيا والآخرة يا محمد دي زوجتك في الدنيا والآخرة بعض أهل العلم اتكلموا على قول الله سبحانه وتعالى ولا أن, أن ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده قالوا هو إيه الحكمة إيه الحكمة إن أنا ما اتزوجش إن أنا ما اتزوجش زوجة النبي من بعده أو حد من الصحابة يتزوج زوجة النبي من بعده فهروا لكم أثر جميل جدا ورائع جدا عشان تعرفوا ليه ربنا حرم ليه ربنا حرم على النساء نساء النبي إنه يتزوجوا من بعده وخد اللطيفة دي زي ما قلت لك أنا درس النهاردة كله لطائف روى الإمام البيهقي في السنن بإسناد رجاله ثقات من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه لما دنا منه الموت لما خلاص قرب يموت قال لزوجته إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي لو عايزة تكوني معايا في الجنة ومن القيامة تكوني زوجتي في الجنة لا تتزوجي من بعدي فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا امرأة زوجها مات فتزوجت من بعده هتكون زوجة مين في الجنة زوجة الأخير خدت بالك فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ف... فإني سمعت الإسلام يقول المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا ثم قال حذيفة فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده اسمع ماذا قال حذيفة لأنهن زوجاته في الدنيا في الآخرة لأن النساء هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة زوجاته في الآخرة علشان كده لما نقول لما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يحرم هو اللي حرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النساء ان هم يتزوجوا من بعده ليه علشان هم يكونوا دايما مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بإذن الله كذلك أيضا من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لأم المؤمنين عائشة الذكاء والعلم والفقه في الدين ودي كانت حكمة من ضمن الحكم اللي دايما كنت بذكرها للشباب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج عائشة صغيرة للنبي يتزوج عائشة صغيرة تزوج عائشة صغيرة علشان في السن ده المرأة بتكون ذكية جدا عاقلة واعية فطنة وسبحان الله سبحان الله لما تكون بهذا الأمر بهذا الذكاء لما النبي صلى الله عليه وسلم يموت هي تتولى تعليم الأمة من بعده من أجل ذلك قال الحاكم أبو عبد الله حملت أم المؤمنين عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ربع الشريعة ربع الشريعة جت لنا عن طريق أم المؤمنين عائشة غسل النبي كيف أتى لنا إلا عن طريق الزوجات السيدة ميمونة والسيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي تطلع على ما لم يطلع عليه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نجد ذلك كانت أم من عائشة هي التي تحمل علم النبي صلى الله عليه وسلم من بعده نجد ذلك قال أبو موسى الأشعري والله ما أشكل علينا نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا وجدنا عند أم المؤمنين عائشة علما منه الحاجة اللي كانت بالنسبة لنا تبقى فيها شك كده نرجع له لين عائشة تدلنا العلم الصريح الواضح قال رسول الله فيها كذا وقال مسروق رأيت الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منها الفرائض وقال الزهري لو جمع علم الناس كلهم ثم علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكانت هي أعلمهم لو جمعنا علم الصحابة والتابعين وعلم زوجات النبي كل ده تحط في كفة وعلم أم المؤمنين عائشة في كفة كان هتبقى علم أم المؤمنين عائشة أعلم من كل هؤلاء وقال عروة والله ما رأيت امرأة أعلم بطب ولا بفقه ولا بشعر منها أعلم من النساء بفقه أعلم من النساء بالفقه ربع الشارع بنقول عن أم المؤمنين عائشة يبقى عرفت هو ليه عايز يسقط لك أم المؤمنين عائشة عرفت ليه أم الفضيل هم عايزين يسقطوا أم المؤمنين عائشة عايزين يوقعوها لنا عشان يوقعوا لنا ربع الشريعة ربع الشريعة سبحان الله سبحان الله خبث ودهاء وقال ابن عبد البر رحمه الله وحيدة عصرها في ثلاثة علوم الفقه والطب والشعر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما فيش الوحي ما كانش بيتنزل علي عند أحد من كنا إلا عند عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه النسائي وأحمد والطبراني من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا إلا في لحاف عائشة بس سيدة عائشة اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليها من عليها برؤية جبريل رؤية جبريل كما ثبت ذلك في غير حديث أنها رأت جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من الصحابة اللي هو دحية الكلبي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيتيه يا عائشة قلت بلى يا رسول الله رأيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جبريل وهو يقرئك السلام فهذا جبريل وهو يقرئك السلام سيدة عائشة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلها على النساء كفضل الثريد على الطعام سيدة عائشة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحبها وأوجب حبها على كل البشر على كل البشر فلما جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن زوجها وعن أولادها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي بكر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة يا فاطمة ألا تحبين ما أحب ألا تحبين ما أحب قلت بلى يا رسول الله قال إذا أحبي عائشة أحبي عائشة يا فاطمة حبيها لأن حبها أصبح فرض أجل ذلك قال العلماء وهذا دليل على فرضية حب عائشة على جميع المؤمنين على جميع المؤمنين حب عائشة رضي الله عنها كذلك أيضا نختم طيب آه طيب نختم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث رواه أحمد في مسنده حديث أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمركن يقول للنساء مما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن بعدي إلا الصابرون وفي رواية إلا الصادقون وثبت عند الحاكم في مصدركه بسند حسن أن يستسلم قال خيركم خيركم لأهلي من بعدي عشان كده إن شاء الله بإذن الله دفاعا عن الصحابة رضوان الله عليهم إن شاء الله هنا في القناة إن شاء الله هنعمل دورة علمية في شأن الصحابة رضوان الله عليهم يا ريت بقى عشان كل إخواننا نبدأ ننشر الكلام ده إن شاء الله هنعمل إن شاء الله دورة علمية متعلقة بالصحابة رضوان الله عليهم بدءا من إنجازاتهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته في زمن خلافة النبوة يعني هناخد إيه, إيه حوالي 30 سنة أو 40 سنة ال 40 سنة اللي هي متعلقة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافة علي رضي الله عنه ال 40 سنة دول إن شاء الله تبارك أنا أنا هعمل فيهم دورة علمية هنا إن شاء الله في القناة هنبدأ تصويرها إن شاء الله بدءا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله من يوم الخميس وهتتعرض بإذن الله تبارك وتعالى كل يوم على مدار 12 حلقة 12 حلقة تعرض كل يوم إن شاء الله باذن الله تبارك وتعالى الهدف من الدوره دي الهدف من الدوره دي باذن الله تبارك وتعالى هي يعني نصرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصرة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم حل كل المشكلات اللي أثيرت ضد الصحابة الشبهات اللي أثيرت ضد الصحابة نحلها إظهار مكانة الصحابة إظهار أعمال الصحابة عبادتهم وطاعتهم نصرتهم للدين بذلهم فدائهم حبهم للنبي تضحيتهم كل ده إن شاء الله هيبقى في ال 12 حلقة دول إن شاء الله هنبدأ نسجل فيهم إن شاء الله هنا في القناة بدأ من يوم من يوم الخميس إن شاء الله إذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا الحياة على إن شاء الله نبدأ عرضهم بإذن الله تبارك وتعالى خلص المونتاج بتاعهم إن شاء الله يعني خلال الأسبوع الجاي ده أو الأسبوع اللي بعده إن شاء الله نبدأ عرض ان شاء الله الدورة والدورة ان شاء الله بإذن الله هنعلن عن ثلاث فائزين في الدورة يطلعوا رحلة عمره ان شاء الله تبارك وتعالى يطلعوا رحلة عمره ان شاء الله الدرس الجاي الثالث الجاي هكون جبت لكم التفاصيل كاملة ان شاء الله بتاعت الدورة وتابعونا ان شاء الله على موقع طريق الى الله عشان نقول لكم التفاصيل كاملة والمذكرات بتاعت الدورة والاسئلة بتاعت الدورة كاملة ان شاء الله تبارك وتعالى وده جزء يسير أقوم به نصرة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل لدين الله سبحانه وتعالى عايزين ننشر موضوع الدورة وبإذن الله أخبركم بكل تفصيلها قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحبون الصحابة حبا جما ويقتدون بهم ويسيرون على طريقهم وعلى نهجهم وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم